أناني للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها نحيي حياة الذاكرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. ثم أما بعد أحبتي في الله ألتقي بحضراتكم اليوم فنحن نتحدث بمشيئة الله تعالى وفضله وعونه عن اختيار الزوجة وده حلقة من مجموعة حلقات في تربية الأبناء ازاي نربي ولادنا ازاي نربي أبنائنا تربية سليمة وقلنا ان الأعرابي قال لأولاده اخترت قال لأولاده أكرمتكم قبل الولادة وعند الولادة وبعد الولادة قالوا عند الولادة وبعد الولادة نعرف كيف كان إكرامك لينا لكن قبل الولادة قال بأن اخترت لكم أما لا تعيروا بها اخترت لكم أم مش هتعيروا بيها اخترت لكم أم صالحة زوجة صالحة بتعين الأب أو الزوج على تربية الأبناء وقلنا أن الله سبحانه وتعالى امتدح هؤلاء فقال في كتابه فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وقلنا أن المرأة تنكح لأربع مالها جمالها حسبها دينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ووقفنا عند قصة أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري هذه المرأة نقيبة النساء أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية كانت سميت بنقيبة النساء في يوم من الأيام تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله بعثك للرجال والنساء كافة ونحن آمنا بك وبإلهك لكن مقصورات محصورات قواعد بيوت ومضى شهواتكم احنا قواعد البيوت ومضى للشهوات ومربيات أولادكم وإن الرجال يخرجون إلى الجمع يصلوا الجمعة والجماعات ويشهدون الجنائز ويرابطون يجاهدون في سبيل الله والحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة وعيادة المريض فكأن الرجال بيفعلوا كل الأجر وكل الثواب من الله ونحن إذا خرج, خرج الرجل حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم فما نشارككم الأجر يا رسول الله فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المرأة إلى السيدة أسماء وقال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن سؤلا عن دينها من هذه المرأة فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذا مش ممكن أبدا كنا نتوقع أن في واحدة ست تفكر في ده فقال يا أيتها المرأة انصرفي أيتها المرأة واعلمي وأعلمي من خلفك من النساء إن حسن تبع الإحدى كن لزوجها يا الله ركز معي أخي الحبيب وركزي معي أختي الفاضلة إن حسن تبع الإحدى كن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته يعدل ما ذكرت من الأجر يا الله حسن التبعل طلب الرضا اتباع للموافقة وموافقة الزوج يعدل الأجر يعدل أجر الجمع والجماعات شهود الجنازة عيادة المريض الجهاد في سبيل الله يعدل أجر الحج والعمرة بإيه الست اللي قاعدة في البيت الزوجة اللي قاعدة في البيت اللي امتثلت لأمر الله عز وجل في طاعة الزوج حسن التبعل الله أكبر يعني إيه حسن التبعل ده موضوع يمكن طويل جدا حسن التبعل إزاي الواحدة يكون عندها حسن تبعل للزوج إزاي المرأة تكون ودودة مع الزوج إزاي المرأة يحبها الزوج تخلي الزوج يحبها أخير النساء اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم التي تسره إذا نظر يعني لما يبص عليها كده يعجب بيها الرجل ي- تبقى جميلة في في عين زوجها خير النساء التي تطيعه إذا أمر ده في حسن التباعد إزاي الواحدة يكون عندها حسن التباعد إزاي نعلم بناتنا ونديهم الدرس ده قبل ما يتجو... قبل الزواج عشان خاطر كل واحدة تبقى عارفة إيه اللي عليها تسره إذا نظر تطيعه إذا أمر تحفظه في ماله وفي نفسها ازاي الواحدة تكون جميلة قدام زوجها ازاي الواحدة تتزين وتتجمل للزوج ازاي الواحدة تبقى مطيعة للزوج واحدة تقول لك انا هطيع الزوج انا كبريائي وكرامتي وموقفي انا انا متعلمة زيه هو متعلم وانا متعلمة هو معاه كذا وانا معي كذا اه يا اختي الفاضلة انت تطيع الزوج لماذا ان طاعتك لزوجك طاعة لله عز وجل إذا كنت تريد أن تطيع الله من يطع الله عز وجل فامتثل لأوامر الله في طاعة الزوج لأن الله هو الذي أمر بذلك قال فالصالحات قانتات قانتات أي طائعات لأزواجهن الوحدة بتطيع ل- لأزواجها الوحدة تطيع زوجها فكوني مطيعة وما تقوليش لكبريائي ولا كرامتي ولا انا اصلي انا من كذا وما بحبش اللي يديني اوامر ما بحب لا اطيعي اوامر زوجك ما دامت في طاعه الله عز وجل وما دامت في غير معصيه لكن اذا طلب منك معصيه فلا معصي فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق كده اصلنا الموقف لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق لكن دائما وابدا يراك جميله دائما وابدا تتزيني في البيت تبدي الزينه دائما وابدا تتغيري تحاولي تغيري زي ما احنا بنقول كده ليولوك تعملي شكل جديد ومتجدد دائما في البيت ليه عشان خاطر تشغلي الزوج كل يوم يلاقيكي بشكل اجمل وافضل واحسن في تغير مش الواحده الست النهارده او الزوجه بتخرج في الشارع فبتلاقيها م- جميله الجميلات في الشارع ولما ترجع البيت الوضع بيختلف تماما لا احنا عايزينك تبقي جميله في البيت عايزينك تبقي اجمل الجميلات في البيت عايزين زوجك لو بيحب شيء معين لون معين شكل معين لابد ان تكوني كذلك ده من حسن التفاعل عايزينك تسمعي تطيعي اوامره تطيعي اي امر تطيعي ما دام في غير معصيه الله عز وجل عايزينك تحفظي زوجك في نفسك وفي ماله احفظي ماله وهنشوف أعرابية بت... بتوصي بنتها وهي بتتزوج بعشر وصايا هنشوف العشر وصايا دول اللي بتوصيهم الأعرابية اللي بيقرهم الإسلام في إيه هم العشر وصايا اللي بتوصيهم الأعرابية لازم تحسسي الزوج بأن هو له قيمة في حياتك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة أذات بعل أنت أنت عندك زوج قالت نعم قال فانظري أين أنت منه أنت فين من زوجك فإنما هو جنتك ونارك اه عشان كده انا عايز اتكلم على حسن التباعد ما تزعليش مني اختي الفاضله وانت ليك حقوق هنتكلم عليها وعلي وعليه على الزوج واجبات برضه هنتكلم عليها في اختيار الزوج والزوج المفروض يعمل ايه اه لا طيب طب تعالي نشوف كده في مرات امراه حطاب بتعمل ايه مع زوجها يعني قصه جميله يعني آه، عارف او عارفه اختي الفاضله بتؤثر في في النفس زوجة حطاب وانت بتقرأ القصة او بتسمع القصة هتتخيلي ان هي زوجة رئيس جمهورية او وزير تقولي ايه بقى الزوجة دي بتعمل ايه مع زوجها ايه الجديد اللي بتعمله اللي احنا او اللي الستات النهاردة ممكن يفتقدوه اسمعي كده ان زوجي هي بتحكي مرات حطاب راجل بيشيل الحطب على راسه راجل بيشيل الحطب على دماغه يعني راجل فقير قو- يا دوب بيجيب قوت يومه هو وزوجته تقول ايه ان زوجي اذا خرج يحتطب الزوج لما بيخرج يحتطب احس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا اسمعيها تاني اسمعيها تاني اختي الفاضله إن زوجي إذا خرج يحتطب أحس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا شوف الإحساس الإحساس الجميل بتاع زوجة الحطام بتقول قد إيه عندها إحساس وشعور إن زوجي إذا خرج يحتطب أحس بالعناء عندها إحساس بالعناء الذي يلقاه هذا الحطاب في سبيل رزقنا عارفه قد ايه الراجل بيتعب عارفه قد ايه الراجل بيتحمل من المشاق وبيبذل قصارى جهده عشان خاطر الرزق بتاعنا وعشان خاطر لقمه العيش بتاعتنا عشان خاطر ناكل ازاي طب بتعمل ايه الاحساس اللي هي بتحسه ايه الاحساس اللي بتحسه للراجل ده اه اسمع واسمع يا اختي الفاضله اشعر بحراره عطشه اشعر بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي ياه ياه على إحساس الست هو بره وهي في الظل في البيت في المسكن حاسة بحرارة العطش بتاع زوجها في الجبل اللي هو بيلم الحطب وبيجمع الحطب شوف شوف المرأة أشعر بحرارة عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي يمكن جوفها بينشف فأعد له الماء البارد ما عندهاش ثلاجة ما عندهاش برادة للمياه طب بتعد الماء البارد ازاي بتحط المية لما الشمس بتيجي من الشرق بتحطها في الغرب عشان خاطر تبرد ما تأثرش بالشمس ولا بسخونة الشمس لما الشمس تبدأ تغرب تبدأ هي تنقل المية فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجده أول ما يدخل يلاقيني إيه جهزت له الميه البارده عشان خاطر ريقه ناشف في الحر عشان خاطر هو تعب عشان خاطر شقي عشان خاطر كان بيجمع الحطب في الشمس وفي الجبل شوف قد ايه باحساس الزوجه بالله عليكي انت كده بتفكري في زوجك كده بتشوفي قد ايه بيتعب بيتعب الزوج ولا ما بيتعبش احساسك بزوجك ولا لما يجي يمكن في بعض السيدات وفي سيدات ما شاء الله عليهم يعني عندهم حسن تفاعل بصوره لا نتخيلها والقصور يمكن انا دائما وابدا اقول ان اغلب القصور والنشوز بيكون سبب الرجل لكن في واحده انت جيت طب تعالى شوف لي حل مع اولادك طب يا ست فين الاكل فين الطعام فين الشراب لا اشوف حل مع اولادك وتبدا تاخد الزوجة بطريقه وباسلوب بيخلي الواحد طبعا الزوج بيشيل في نفسه لكن دي بتقول ايه اذا خرج يحتطب احس بالعناء الذي لقيه في سبيل رزقنا فاشعر بحراره عطشه في الجبل تكاد تحرق حلقي تكاد تحرق حلقي بتحرق جوفي وبتحرق حلقي فأعد له الماء البارد حتى إذا ما قدم وجبه وأعد له الطعام الذي يحبه فلا يأتي إلا وقد أعددت طعامي ورتبت أثاثي ونظفت البيت نظفت البيت وأعدد الطعام وبردت المية طيب وبتعد له الطعام الايه الذي يشتهيه والذي يحبه فإذا جاء وقت عودته أول ما بيجي أول ما صاحبنا بيدخل وقفت أنتظره الساعة هو بيجي الساعة 2 تفضل واقفة بتنتظر الزوج مش قاعدة بتشوف بتقول ايه وقفت انتظره في احسن ثيابي احسن ثياب هو بيحبها واحسن ثياب عندها تجملت وتزينت ولبست ووقفت تنتظر الزوج في احسن ثياب فاذا ما ولج الباب يعني اذا ما دخل الباب استقبلته شوف الاستقبال مش انت جيت تعالى شوف مشاكلك ومشاكل ولادك انت شوف لي حل في الثلاجه شوف لي حل في التلفزيون اللي انت مش عايز تجيبه عندي عزومه بكره وانا مش طب شوف دي بتستقبله ازاي فاذا ما ولج الباب استقبلته استقبلته كما تستقبل العروس خلي بالك قد ايه فرحتها وخلي بالك قد ايه فرحتها كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته مسلمة النفس إليه يا الله شوف قد ايه حسن استقبال مرات حطاب دي مش مرات رئيس جمهوريه والله دي مرات حطاب ولكن لها الجنه فتقول ايه استقبلته كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته مسلمة نفسي إليه طيب بابتسامة جميلة بثياب جميل بكلمة طيبة خلاص زالت التعب والهموم والمشاكل اللي عنده والمجهود اللي بذله دخل كده لقي واحدة بتبتسم واحنا عارفين الابتسامة عدوى والضحك عدوى والبكاء أيضا برضه بي- بي- بي- عدوى فلما يا واحد يدخل يلاقي زوجته مبتسمة وبتستقبله بلهفة وبشوق وبحب كما تستقبل العروس زوجها الذي عشقته مسلمة النفس إليه فإن أراد الراحة خلاص انت استقبلتيه لازم بقى هو يقول قصيدة لا فإن أراد الراحة أعنته عليها وإن أرادني طب هو عايزني كنت بين ذراعيه كالطفلة الصغيرة يلهو بها أبوها الله يعني ب- بترجع بتصغر مش حتى لو كبيرة حتى لو عندها خمسين سنة بترجع مع الزوج بترجع مع الزوج أحبابنا الكرام كأنها طفلة صغيرة يلهو بها أبوها عشان كده بنقول لك النهاردة حسن التفاعل حاول يكون عندك حسن التفاعل تسر الزوج إذا نظر تطيعيه إذا أمر والطاعة ليه الطاعة من طاعة الله عز وجل يكون في ود النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خير نساء أمتي الودود الولود يعني إيه ودود الود ده من القلب الود من القلب يعني حب ومن آياته شوف ربنا يقول إيه في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة المودة دي حاجة في القلب مش أعمال مش عمل الواحد بيعمله لا حاجة في القلب أما البر فهو أعمال لذلك هناك فرق بين المودة والبر لو أنت عايزة تبري اه بتبقى تعملي أعمال خير لكن المودة الله جعل في الزو في الزواج مودة مودة لتسكنوا إليها جعل المودة في القلب وجعل المرأة سكن للزوج يعني راحة راحة للزوج فخير نساء أمتي الودود التي تحاول إن هي تفرحه وتريحه نفسيا ما تتعب أعصابه ما تزعله ما يعني دائما وأبدا تحافظ على الزوج طب تعالى بقى كده نشوف في حسن التباعل العشر خصال اللي قالتهم المرأة الأعرابية ألف إيه في الزوج ويمكن انا برد على الاسئله اللي سالها الاخ اللي سالت اللي سالها الاخوات في الحلقه الماضيه في مساله الزواج يعني كل واحده بتشتكي من زوجها يمكن في اخت بتقول هو عايز يتزوج عليا في واحده مش يعني تعبها زوجها شويه لا انا عايزك تمتثلي لاوامر الله عز وجل طيب تعال نشوف الخصال عشر خصال امرأة عربية بتوصي بنتها بيها بعد قبل الزفاف بنتها داخلة على زواج بتقول لها ايه شوف النهاردة الخصال بتاعتنا النهاردة خلي بالك انتفي ريشه خلي بالك خدي فلوسه ما تخليش معاه جنيه خلي بالك ان قال لك كلمه قولي له كلمتين خلي بالك هو متعلم وانت متعلمه لو زعلك ارجعي ادي الكلام اللي احنا بنشوفه النهارده طب تعالوا نشوف الأعرابية بقى بتقول لبنتها إيه بتقول لها يا بنيتي احفظي عشر خصال يحفظك الخشوع بالقناعة خلي بالك الخشوع بالقناعة وحسن السمع والطاعة والتفقد لمواضع عينيه وأنفه والتفقد لوقت طعامه ومنامه فإن تواتر الجوع الجوع بيسبب مشاكل وتنغيص النوم معصبة فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم معصبة والاحتراس بحاله كوني حريصة على حاله وعماد الأمر عمود الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التربية وإياك والفرح بين يديه إن كان مهموما والكآبة إن كان فرحا مسرورا ولا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا فإن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره طب ناخدهم واحدة واحدة كده ومش هنطول على حضراتكم بتقول لها الخشوع بالقناعة خلي عندك رضا بالزوج خلي عندك رضا بزوجك ايا كان وضعه كان غني كان فقير كان شكله بأي شكل خلي عندك رضا رضا بما قسم الله لك إن رضيت بما قسم الله لك إن كان عندك قناعة بزوجك فلا تنظري لأحد غيره خلاص أنت عندك قناعة بالزوج الرضا بالزوج فبتقول لها الخشوع بالقناعة وحسن السمع والطاعة يعني طاعة الزوج لأن طاعة الزوج من طاعة الله عز وجل وتسمع للزوج الزوج أحيانا بيجي مهموم عايز يتكلم فعايز الزوجة تسمع والتفقد لمواضع عينيه وأنفه فلا يرى منك إلا جميلا ما حاولي ما يشوفكيش في منظر كده أو كده ولا يشم منك إلا طيبا دائما وابدا تكون رائحه الزوجه طيبه ويكون منظرها جميل والتفقد لوقت طعامه ومنامه اه في واحده تقول لك طب احنا ممكن احنا بنجيب اكل من بره من مطاعم لا يا اختي الفاضله حاولي انت تعملي الاكل بايدك حاولي وانت بتعملي الاكل كده تبقي مشغوله بالذكر يعني بتعملي بتجهزي الغداء او بتجهزي العشاء او بتجهزي الفطار وانت بتقطعي السلطه بتخرطي بتعملي اي حاجه بتطيبي الاكل كوني مشغوله بالذكر روح الذكر دي هتبقى في الأكل وربنا يجعل في الأكل بركة فكوني يا أخت الفاضلة مشغولة بالذكر قدر ما تستطيعين وحاولي انت اللي تعملي الأكل انت اللي تجهزي الأكل اه طب هو الجوع ده مش مهم عند زوجي بعض النساء كثيرات تقول لك الز- ال... ال... مش مهم الاكل مش مهم وهو بياكل اي حاجه والراجل ما بيتكلمش لكن الجوع لما الانسان بيكون جائع والرجل بالذات في حال جوعه ممكن بيتصرف تصرفات سيئه وقد يعني تس- تت- تسبب الم للست والمراه للزوجه فعشان كده بقول لك كوني حريصه انه ما يكونش جعان الأعرابية فطنت لهذا الأمر وما تنغصيش عليه نومته الواحد يجي نايم الولد بيبكي قوم ابنك بيعيط قوم ابنك تعبان قوم اقعد معايا طيب ما هو عنده شغل الصبح عايز يروح الشغل الصبح طب انت لما انت بتعملي كده هي- هي- هيسهر معاك ازاي ويقوم لا حتى مرات الحطاب بتقول ايه فإن أراد الراحة أعنته عليها إذا أراد الراحة أعنته عليها يا الله طب أنت بقى بتنغصي عليه حياته أما يجي ينام لا اصحى اصحى عشان تقعد معايا اصحى عشان تتكلم أتكلم معاك طيب فبتبدأي تنغصي عليه إيه حياته واحترسي بحاله الواحدة تكون واخدة بالها من الزوج لو هو فرح لو الزوج فرح او مسرور ما يجيش يلاقي زوجته كئيبه متضايقه ومخنوقه طب ليه يا اخت الفاضله ليه الكآبه وليه ليه طب انت كوني فرحه مثل حاله اتباعها لموافقته يعني اذا كان فرح كوني فرحه معه اذا كان متضايق ومهموم ما تبقيش انت فرحانه عشان ما يحسش بايه شمتانه بزوجك ولا ايه بالظبط لا اذا كان فرحا فافرحي لفرحه وان كان ز- حزينا فلتحزني لحزنه وحسن التقدير في المال مطلوب مطلوب حسن التقدير في المال وفي الاعيال الاولاد حسن التربيه فهذا من حسن التفاعل اختي الفاضله لذلك انا حبيت ان انا اتكلم النهارده وحبيت ابين لك ان حسن تبعل احداكن لزوجها ازاي تتحصلي على الامر ده بالطاعه بطاعه الزوج بان تسره اذا نظر تطيعه اذا امر تحفظيه في ماله ان تكوني ودود مقربه اليه تشعري بالامه تفرحي لفرحه ت- يكون عندك حسن تقدير في المصروف في المصروفات لا تكلف الزوج فوق طاقته يعني قد امرأة تكلف الزوج فوق طاقته وتكلفه بأعباء فوق أعبائه وهموم فوق همومه تطلب الزوجة طلبات طلبات كثيرة يمكن المرأة لا تسرق ولكن قد تشارك الزوج في السرقة الله سبحانه وتعالى بيقول في آية اسمعي كده يا أختي الفاضلة واسمعي أخي الحبيب هذه الآية قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق المرأة ما بتسرق لأن في رجل مسؤول عنها تسرق ليه ولكن قد لا تسرق لكنها تشارك الرجل في السرقة بتحمل أعباء فوق طاقته بتطلب منه طلبات كب- كتير فطلباتها الكتير دي الزوج في البيت يعمل ايه بيحاول يجري ي- ي- يعني يلاقي حاجة في الشغل ممكن ياخدها ي- ممكن يتكاسل بيحاول ي- يتصرف يمد ايده الرشوة فهي ساعدت الزوج على اكل الحرام يرحم الله أياما كانت المرأة إذا خرج الزوج تقول له اتق الله فينا ولا تأكل حراما اوعى توكلنا حرام اتق الله فينا ولا تأكل حراما فإنا نصبر على الجوع والعطش في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله يوم القيامة احنا نقدر نصبر على الجوع والعطش نقدر نصبر على الجوع والعطش لكن ما نستطيع أن نصبر على عذاب الله ولا نتحمل ولا نطيق عذاب الله ولا ساعة واحدة والله ما تقدرش تطيق وتتحمل عذاب ربنا إن عذاب ربك شديد العذاب شديد الذي يأكل الحرام ولو ساعدت زوجي في الأكل الحرام صار غذى بطنه بالحرام وغذى و- وعلى جسده الثياب الحرام الوضع هيختلف تماما اي أيوة والله لو انت زوجك تغذى بالحرام لما يجي يدعي ربنا ربنا ما يقبل دعاء ربنا ما بيبارك حتى في الاولاد ولا في الذريه فحاولي تحافظي على زوجك الا ياكل حراما حاولي تحافظي على زوجك بألا تحمليه أعباء فوق أعبائه ولا هموم فوق همومه ولا تحمليه فوق طاقته بطلبات كثيرة فده من حسن التفاعل حسن التفاعل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن تفاعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة دائما وابدا كده تطلبي من زوجك الرضا وما تحاوليش تنغصي عليه حياته اطلبي منه انه يرضى عنك انما هو جنتك ونارك ايما امرأة اسمعي الحديث تاني اخت الفاضلة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة واتباعها لموافقته توافقي زوجك في كل الأمور ما دامت موافقة لكتاب الله عز وجل وليست في معصية لله عز وجل أخت الفاضلة وإن كان الكلام والحديث يمكن أنا جاي عليكي شوية وما قلتش حاجة عن الراجل عن الزوج والرجل لا الزوج عليه برضو أعباء تانية وعليه حقوق تانية وعليه واجبات تانية برضو لازم يعملها الزوج لازم يحافظ على زوجته يحافظ عليها ازاي ازاي نختار الزوج نختار مين المتدين ولا الغير متدين اللي معاه اموال وفلوس نختار صاحب الدين ليه لان المفروض الزوج يعمل ايه للزوجه المفروض الزوج يوصل للزوجه ايه يعلم الزوجه ايه يعامل الزوجه ازاي يضربها يهينها يشتمها يسبها في اخلاقها في اهلها ي- ما يوكلهاش ما يصرفش عليها ما ينفقش عليها كل الكلام ده المفروض الزوج يعمل ايه مع الزوجه ليه ربنا خلى الزوج قال الرجال قوامون على النساء ليه ربنا خلى الزوج ليه قوامة على المرأة القوامة دي هيدفع ثمنها ايه ويعمل ايه المفروض يكلم زوجته ازاي والحديث معاها ازاي المفروض لما يدخل بيها يعمل ايه في الخطبه في الخط... في الخطبه لما يخطب المراه بيعمل ايه والمصاريف والانفاق والحديث والحوار والتعليم مع الزوجه والعقاب طريقه العقاب ربنا قال فاضربوهن اول حاجه كده ما عجبكش في ال- في العقاب غير فاضربوهن وساب اللي قبلها كده وساب كل حاجه تسيب كل حاجه وما تدخل تدخل على الضرب مباشره امال فين فعظوهن فين وسيله الوعظ فين اهجروهن في المضاجع فين واضربوهن الزوج عليه حقوق كتير وفي ستات سيدات كتير بيشكوا من حال ازواجهن واحده بتشكي ان هي مش قادره مش عارفه تتكلم معاه واحده بتشكي ان هي مش عارفه كيف تطيع الزوج كل ده ان شاء الله هيكون في الحلقه بتاع الاربعاء القادم ان شاء الله هنتكلم عن اختيار الزوج واللي المفروض الزوج يعمله مع المراه بدل ما هو بيتعبها وبيرهقها وانا اظن يعني انا يمكن كنت اتحدث في محاضره قلت اللي يمكن لا اجد زوجا يؤدي الحقوق التي عليه الا قليل قليل قليل واجد نشوز وقصو- او قصور من الرجال ادى الى نشوز السيدات وادى الى نشوز الايه المراه فاحبابنا الكرام يبقى احنا اتكلمنا النهارده عن حسن التبعل والمراه كيف تتعامل مع الزوج مع زوجها كيف تكون ودوده الى زوجها ويمكن عندنا قصص كتيره جدا قصه السيده خديجه كيف تؤمن زوجها في البيت كيف تشعر الزوج بالامان قصص كثيره قصه السيده خديجه ويمكن السيده فاطمه هنتكلم برضه في القصص دي مع الاربعاء القادم وهنستنى منكم اسئلتكم واستفساراتكم يمكن كان في جاني سؤال السؤال ده كان بيقول ان في واحد عايز يتزوج واحده متدينه لكن ابوه طالب منه واحده غير متدينه ويا ريت مين هي ده دي تبقى بنت عمه يعني عايز يتجوز والده عامل له آه، خاطب له بنت عمه وبيقول انا شايف ان بنت عمي مش متدينه وبتسمع الاغاني ولكن ابي خطبها منذ عامين فانا ازاي اتصرف واعمل ايه مع ال- الزوجه او مع خطيبتي دي اللي ابي خطبها لي وانا مش عايزها فانا بقول له يا اخي ويا اخي الحبيب انت احذر الصدام مع والدك ان كنت لا تراها متدينه فانت لما هتشوف لما نتكلم عن الزوج والواجبات اللي على الزوج المفروض انك انت بتبلغ الرساله للزوجه وبتعلم مراتك زوجتك الدين لان ربنا قال ايه في القران اسمع الايه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الله قال قوا أنفسكم بس قال قوا أنفسكم وأهليكم وأهليكم نارا نارا وقودها الناس والحجارة يعني أخي الحبيب يبقى إذا زوجتك أمانة في رقبتك فانت اللي هتعلمها فاحذر الصدام مع والدك واذا كانت غير متدينه فممكن ان شاء الله ب- ب- بعظتك وبدعائك وب- وبكلماتك وب- دائما وابدا تنشط الحديث في الدين في البيت فربنا سبحانه وتعالى أي- يبارك لك وادعو الله ان يكتب لك الخير ادعو الله ان يكتب لك الخير سواء كان في ابنه عمك او في آه، أو- اخرى يعني زوجه اخرى ادعو الله ان يكتب لك الخير وحاول تتصرف بحكمه يعني ممكن تذهب الى عمك او تذهب الى احد الناس اللي بيؤثروا على والدك وتقول له ان دي زي اختي تذهب الى عمك برضه تتكلم بادب فتقول يا عمي انا انا اراها مثل اختي لا تقل ان انا مش شايفها غير متدينه لا انا اراها مثل اختي ولا يعني لا اجد بيني وبينها حب او تلاطف او مشاعر ود او من هذا القبيل بالتي تحكم بين الزوجين فانا اراها مثل اختي لعل عمك يتصرف اذا كان عمك مش متصرف ت- توجه الى الله سبحانه وتعالى وادعو الله ان يكتب لك الخير ولا تدعو ب بشخصيه باسمها او بحد باسمه لا انت ادعو الله ان يكتب لك الخير ولعل الله يصلح الامر يمكن لو تزوجتها يكون فيها الخير الكثير وتكون هي فاضله اخت فاضله وزوجه فاضله ان شاء الله وتكون على دين وعلى خلق احبتي في الله اختم لقائي مع حضراتكم بهذا الدعاء على امل اللقاء بكم في الحلقه القادمه ان شاء الله يوم الاربعاء لنتحدث عن كيفيه اختيار الزوج ازاي الشاب اللي متقدم لي اختاره ازاي وايه اللي المفروض على الازواج وعلى كل زوج ان يعمله احبتي في الله اختم لقائي بدعاء وبتضرع الى الله عز وجل اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم امن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا اللهم احفظ ازواجنا واللهم احفظ ازواجنا اللهم ارزق شبابنا عفه يوسف وبناتنا طهاره مريم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم كن لنا وليا في الامور كلها والطف بنا في الشدائد ونزولها واصلح ذات بيننا اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك مردا جميلا اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واعظم لنا نورا من نورك يا رب العالمين اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولكل العالمين للطيبات والطيبين نؤتي القلوب عبيرها